ذنب عظيم ربك ستار قم توب لله تلقاه غفار يا ابو ذنب عظيم ربك ستار قم توب لله تلقاه غفار ولا تيأس يوم من رحمته واشكر مولاك على نعمته ولا تيأس يوم من رحمته واشكر مولاك على نعمته زي ابو نابوت بالاستغفار زي ابو نابوت بالاستغفار ربك سامحه ربك سامحه ربك سامحه ومحل اوزار العاصي لو تاب لربه يقبل التوبة مادام ضميره سليم وينظف التوبة يفوز بجنات من الإخلاص والتوبة وكل شيء له اساس ولكل شيء اعداء وكل واحد وله احباب وله اعداء انا حاول دور واصحاب العقول اعداء الحر عند الغضب يصبر ولا ينشر والراجل النبل لا بيشور ولا ينشر والافتراء عيب لا ينباع ولا ينشر وعوائب الشر تبقى لخلفته قاعدة كان فيه راجل شقي اسمه ابو نبوت اتربى في الشر طول عمره ابو نبوت كان فيه راجل شقي اسمه ابو نبوت اتربى في الشر طول عمره ابو نبوت له اسم يرعب وبيخوف ابو نبوت كان يكره الحق ويحب الضلال والزور طبع الخيانة في دمه دائما والزور يقتل وينهب وكان ظالم ويشهد جاهل ومغرور واخد الدنيا بالنبوه الخلق كرهوه وابليس اللعين مأواه ترك البلد والسكن جعل الجبل مأواه وله عصابة قوية والحرام مأواه من ناحية الخير عيني بصر ونظر وخاف واللي افترى جه ورا دغري وامل وخاف واللي قصد باب كريم ينجح وعمره ما خاف مدام صالح وتاب يبقى النعيم مأواه قام جه عليه يوم ابو نبوت بده يتوب اصل السعادة معاه سابقة وبده يتوب تسعة وتسعين موتهم وبده يتوب قعد يفكر في زمنه اللي مضى وعداه بحر المعاصي كبير خوف كتير وعداه وجه في ساعة رضا كره الشيطان وعداه الله من نفسه وبنته يسوق وقال يا رب من غيرك قريب مني عالم بحالي وكل اللي حصل مني سرحت وقتلت واشتكت العباد مني أصبت بابك في طلب العفو وهداية انت اللي بإيديك صلاح الأمر وهداية أنا تبت وندمت على اللي صار وهداية تقبل دعايا وتقبل توبتي مني مشي ساعتها وقلبه للتقى مفتوح وصل راجل شيخ وبيته للعلوم مفتوح لقاه قاعد بيقرا والكتاب مفتوح قال له معايا سؤال منك عايز له جواب وحكى له عن قصته من مبدأه وجواب الشيخ قال له مدام قصدك تتوب وجواب التوبة لها باب الى يوم الوعيد مفتوح عيط بذلة وقال له يا شيخ طمني انا قلبي موجوع في ده الموضوع طمني انا كنت جاهل وجرح الجهل طمني يا ما انا خايف غضب ربي ودخول النار يا ما انا خايف غضب ربي ودخول النار اللي عملته زمن جهلي يودي النار ايه راح يكون اخرتي الجنة ولا النار سايق عليك النبي المختار طمني استغفر الشيخ من الذنب العظيم يا سلام قال يا ابو نبوت صلي على النبي وسلام واستغفر الله تلقى المغفرة وسلام روح الأرافة ونبوتك معاك ونجر قدام تربة زرع وسط القبور ونجر امتنوا كمكان امتنوا كمكان حيكون العذاب ونجر وان شفتوا احضر هتعدي بخير وسلام دي نصيحة لازم يا ابو نبوت تعملها احسن الى الناس وبالمعروف تعاملها وبلاش من السيئة والحسنة تعملها هنسيبه ماشي في طريق الخير وله مقدار ولسه في الدور راجل مجرم ملوش مقدار كان اسمه عتريس وطول عمره ملوش مقدار عمل عمايل ولا الكفار تعملها خاين وغدار ودايما على الحرام ميال ليل ونهاره بيسعى للفساد ميال بيشرب الخمر والحب الزنا ميال له قلب جاحد وطول عمره ما ادى فروض حياته عاشها في نار المعصية وفروض ابليس قواه ونساه السنن وفروض ودراعه ممدود لتهتيك العروض ميال من كتر بطشه وما فيش واحد يقول ماله في غيره طمعان عيون الاذى ماله ووراه اشرار زيه للحرام ماله كان عنده املاك كتير من ارض ومساكن كتر الفلوس خلى عقله جن ومساكن ولا مرة يعطف على الأيتام ومساكن غني ولكن مضيع على الحرام ماله في يوم نظر بنت ماشية في الطريق وجمال وهي سرحة على الغيط قدامها الدواب والجمال ساعة ما شافها شرد عقله أوام وجمال نده لها وقال لها على فين يا صبية على عيونك صباح الخير يا صبية يا غزالة شردة ولا الصياد يا صبية ده انت حرية ما فيش منك دلال وجمال خلص كلامه ولا سمعش جواب منها بنت الاكابر ما فيش عيب جرب منها عارفاه راجل سو لم يقصد حلال منها عدريس غضبان ولا اشربت من كلها ماشيه في طريقها عدل والجد من كلها نوى على الشر مش عاجباه من قولها قال لازم اخمها واخد ديتي منها عتريس بقى يقف في طريق البنت مستني من ساعة الصبح لما العصر مستني وكان في ايده سلاح الغدر مستني وقال يا انعام بقى من غفلتك فوقي انا اسمي عفريت وظاهر كالعلم فوقي من كتر حبك صبح حملي تقيل فوقي زودت شوقي وانا على نار مستني البنت عملت حسابها حرصت منه سابت طريقه ولا عادت تفوت منه قالت ده خاين لازم اخد الحذر منه كل عمره يزني وجهله على الفساد جره العيش يخونه ولا يعمل حساب جاره خاين وطماع شيطان وعلى الحرام جره يكفيني شره ويحفظني الكريم منه البنت حرة وورثة الجد من ابوها حافظة شرفها وادبها زاد من ابوها في العز متمتعة والخير من ابوها عتريس بيقول عمري بالعناد مرضى البنت حلوة بجمالها طيبة مرضى لها حسن وضاح وبغيرها انا مرضى لازم اروح النهارده اخطبها من ابوها قام راح لابوها وقال بدي انا سيبكم انا جاي خاطب وطالب قرب انا سيبكم ولو رفضت الطلب مش راح انا سيبكم ان كان على المال انا عندي الفلوس بالكوم وان كان على الجاه انا عندي رجال بالكوم ولو ترفضوني هشيلكوا الهموم بالكوم ولا حد غيري في يوم يقدر يناسبني قال له يا عفريت بان الجهل من توبك بنتي صغيرة ولا هياش من توبة ارجع لعقلك ونظف من الضلال توبك عايزنا بالمال نبيع العرض وشرفنا ازاي انعام تاخدها غصب وشرفنا ده احنا امارة ما بنفرطش في شرفنا ونشوف خلافنا وناسب ناس من توبك ليه جاي مغرور ومليك الغرور بتراب انا مش حوافق ولو اسفل اللحود بتراب اصل الذهب النقي لم ينشري بتراب انا بنتي حرة وفداها كل عيلتنا وبمعرفتنا نداوي جرح علتنا احنا ما سيبناك يضيع مقدار عيلتنا نبقى غلطنا وعفرنا اللبن بتراب عتريس زعل قام وعنده من العلل امراض نوى في نفسه ان يهتك عرضها امراض اصله زناوي وكان عنده الحرام امراض جهز لنفسه ميعاد في السر وسكونه ويروح لها الدار في اخر الليل وسكونه والرب ستار بيده الحركه وسكونه خابت ظنونه ماتت فجاه بدون امراض ماتت الصبية وبحر الهم طفاها ونار ابوها في قلبه مين طفاها في وردة نبيه وجالها الشر طفاها بخبر وفاتها كانت كل الودان سمعت ماتت مطيعة لابوها وللكلام سمعت الموت جالها خطفها واهلها سمعة كمثل شمعة وجاها الريح طفاها الموت نعم كاف لكل الناس عالدنيا وابوها بيقول معادلي حبيب عالدنيا بنتي العزيزة سابتني وحيد عالدنيا الغالية راحت لها مقدار ونضيفة بنت الأمارة من السلسال ونضيفة من الزناوي حفظها الرب ونضيفة ماتت شريفة ولا طلعاش على الدنيا عترة مشي في الجنازة حزين شاهدها علشان ما طالش الغرض من البنت شاهدها وراح عرف قبرها وعلم وشاهدها عزم في سر وقال لازم اروح للقبر وابلغ مرادي وانفذ رغبتي في القبر شمعة وسكينة قام خدهم وفتح القبر وجوه من القبر نص الليل شاهدها امزاح التراب بايديه عمال يدور وينور شمعته في ايديه ونهاية السوق كتبها المفتري بايديه لاجل المقدر وربك مطلع شافه وهو في القبر ولا حدش معاه شافه لاجل المصطفى ابو نبوت جه شافه قام بص شافه وهو يحل الكفن بايديه نظر بعينه ابو نبوت زاد عجبه بيحسب انه حرامي واتكفن عجبه وجه عشان يسرقه لما لقاه عجبه لقاه بيهم لاجل المعصية همات ويأتي بالسيئة وله في الحرام همات ابو نفسي واطية دنيء دايما ملوش همات كان وحش وسط الغابات اكل الرمم عجبه الجثة فهرة كانت لسان تسترها عترس كشفها وشان أصفار تسترها وهي كانت عناية الله تسترها وكان شيطانه ملازمه وقتها وجباني قام هم بيها ساعتها المفتري وجبان ميل عليها ينفذ رغبته وجبان اتحركت يدها علشان تسترها قطع درعها اليمين ورماه وراه تاني سفرت بايدها الشمال قطع الشمال تاني بالقطرة جه فخدها على فخدها التاني قطعوا بيده الخبيث المفتري في الحال لو كان في قلبه ايمان كان يمنعه في الحال لما ابو نبوت نظر هذا الفعال في الحال ام ام دموت وحلال هستنى ايه تاني ودخل على القبر زايد والغضب جنبي شافوا الزناوي شرد عقلي والذكي جن بيه وخاف ساعتها اكنه عزرائيل جنبيه وشد مرة ابو نبوت وعصاته قال له يا كافر خالفت الله وعصيته وضربه ضربة شجاع جبار بعصاته عدموا حياته وقام زارع العصا جنبيه عدموا حياته وقام زرع العصا جنبيه ووقف على القبر بينادي يقول يا رب يا عزيز يا جبار يا غفار الذنوب يا رب يا كريم يا حليم يا ستار العيوب يا رب انت اللي عالم بكل امور مخفية عقل الزنا وطاش ولا خلاش مخ فيا تسعة وتسعين قتلهم ظلم مخفي وكملوا مية وانا امري اليك يا رب سابه ويروح وماشي بنغطان خضر سابه ومشى وروح بنغطان خضرة رجع لداره في ايده سبحته خضرة وفي نومه شاف رؤية حلوة والرايات خضرة الصبح بدري صحي من فرحته الليلة قام عالتراب راح شاف المقتول الليلة وعصيته اللي زرعها اول الليلة لقاها شجرة جميلة والعيدان خضرة شاف الزناوي ودمه عصرة اشجار ورجع الى الشيخ وقال له على اللي صار واشجار التوبة جنة ومليانة قصور واشجار وقال له يا شيخ شوف المكتوب والقدرة وشوف عناية اله العرش والقدرة لقيت عصايتي اللي كانت على الاذى قادرة في الارض شجرة ما شفت زيها اشجار الشيخ مشي معاه وناس وياه شهدله وراح على القبر لاجل يشوف شهدله لقى كلامه صحيح افعاله شهدله لقوا عصايته دليل الخير وعلامته شافوها شجرة في جنب القبر وعلامته قالوا سري مثبوت لابو نبوت وعلامته بانت كرامته وكل الناس شهدله الشيخ قال له يا راجل كل دي حسنات وانتم يا ناس اشهدوا علي فعل حسنات هنيئا هنيئا لكل اللي عمل حسنات كل اللي عمله ابو نبوت مكتوب وكان له سابق في علم الغيب مكتوب وتاب عليه ربنا وبيض مكتوب غفر ذنوبه وبدل السيئات حسنات شاع الخبر في البلد حضرت رجال وحرام وشافوا عتريس مرمي عالتراب وحرام كانت حياته شهاوة كلها وحرام وكيل النيابة حضر نظر القتيل وشهد والعمدة قال رأيه لرجال البوليس وشهد على ان عتريس كان ظالم وفعله شهد مالوش صديق في البلد كان كل ماله حرام ما عملش يوم طيبة عشت ربا وظلام ما مشيش في طرق العدل كان كل ماشي ظلام ولا اختشاش الملامة من احد وظلام طول عمره جاهل وكان ماشي تبع لهواه ونفسه رمياه على فعل الضلال وهواه الجنة تحرم عليه حتى النعيم وهواه النار مأواه وفي الآخرة ده قبره ظلام وكيل النيابة نظر للعمدة واصحابه وقال له نادي على المظلوم واصحابه ياخد حقوقه بحكم العدل واصحابه وعفريت يلا اقتلوه حالا في اي مكان ده اصله طاغي وفي الجنة ملوش مكان اهماك محروم وفي الدنيا اكنه مكان وكل شيء بان ورجع الحق لاصحابه وكيل النيابة من التحقيق نهاريها عرف اللي عمله ابو نبوت نهاريها وجثة البنت جوه القبر نهاريها بكيت ساعتها عيون وقلوب حنوها وجابوا الدراعين مع الفخذين حنوها زي العروسة اللي ليلة الحن حنوها وكفنوها حرير في حرير نهاريها حضر ابوها وعند القبر ناجاها وشاف بعينيه كرامة البنت نجاها صبية ماتت وهي بكر نجاها عاشت حياتها سعيدة وقبرها هاوي وعتريس كانت عينه منها وللجمال هاوي في حياتها ما طلعاش في نمت هاوي هاوي ومن الزناوي اله العرش نجاها كانت حكاية وابو نبوت فصلها زي القضية اللي قاضي العدل فصلها والتوبة لها توب والتواب فصلها لما اتجه للربا فاز بالربا وارتاح ولما سأل الكريم ربه وعطاه وارتاح قلع هدوم الشقاوة اللي مضت وارتاح ولبس هدوم الصلاح بايديه فصلها ونزل في بحر الهداية والرضا فاز بيه لما وصل واتصل من اللي حصل فاز بيه المولى ساعده على حمله التقيل فاز بيه كان للهداية بداية وللصلاح علامات اصل الولاية عناية وللطريق علامات وكان للعصايا رواية مدهشة علامات بقت له كرامات وتاج الاولياء فاز بيه العبد لما يطيع ربه لامره يكون ويملى قلبه تبقى مخلص وعنده يكون هي ارادته كده واللي في علمه يكون ابو نبوت خلاص اصبح ولي ولجاه وكل عاصي اهتدى لما قصد ولجاه وصبح شفيع وختام المرسلين ولجاه وقدرة الله تقول للشيء كن فيكون الخلق شافوا لابو نبوت كراماته وسب متاعه وزهد دنياه كراماته وكل قلقان عاش في امانه كراماته سيرته بقى الطيبه للقاري والسامع وبقاله درويش بيه حداه والسامع ابو كرمه في حياته سمعه السامع وبنوا له جامع وظهرت فيه كراماته يا سعد من كان هذا ربه على الايمان بالصبر حافظ ابو نبوت على الايمان بعد الشمال اهتدى ومشى على الايمان ويقول يا رب فت الجهل وعيوبي ابليس ونفسي السبب في الجهل وعيوبي عشمان في وجه الرضا يا عليم بعيوبي تغفر ذنوبي وعديني على الايمان ومن مديحه في طه الدين وصلاة ومن التعبد بطول الليل وصلاة جات له العناية بفضل الله وصلاة ومن الرضا والصلاح أصبح عليه أنوار الوجه زي اللبن مثل القمر أنوار وضريحه اللي اتبنى زادوا الكريم أنوار وكتير زوار عدد لوقات وصلاته قال لي سمعت الرواية والكلام على حق وشفته عتريس من فعله الخبيث عمل ايه كان ماشي في الجهل عمره لم مشي على حق زناوي وبطال وعن طرق الحلال عمل ايه ولما انعام ماتت باحترام على حق المولى خلص لها شوف قدرته وعمل ايه وابو نبوه الصبح من الاولياء معروف ومن كرامته بتيجي الخلق والذوق شوف ابو نبوت صبح من الاولياء معروف ومن كرامته بتيجي الخلق والذوق فاز بالعناية واسمه في البلاد معروف والرحمة من ربنا بتعم وتزور علم السعادة دليل المسعدين معروف اهل الايمان والتقى بتروح وتزور اهل الايمان والتقى بتروح وتزور ياللي انت سامع مواعظ فننا باكيد ارجع لربك تشوف طرق النجاح باكيد ارجع لربك تشوف طرق النجاح باكيد سيبك من اللي مضى سيبك من اللي مضى واندم عليه بأكيد ربك عذابه شديد وبيقبل التوب